وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم لا نخشى تتقون غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك ارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برنامجنا يا جماعة برنامج عابدون أول طلب في القرآن كان إياك نعبد أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الوصف اللي شرف ربنا به النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه وخليله ومصطفاه كان سبحان الذي أسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان سورة قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون اللي بتتكلم عن العبادة يقول لنا انها ربع القرآن ربنا خلقنا ليه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربنا يأمرنا ان احنا نبقى حياتنا كلها ليه سبحانه وتعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ازاي نحقق مفهوم العبودية ده في حياتنا ازاي تبقى العبادة كل شيء في حياتنا يبقى عبادة ايه خطتنا في البرنامج ده ليه سميناه كده ويا ترى ايه هي فضل العبادة هو ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه مع حلقات عابدون فابقوا معنا انا ظني فيك يا رب لا يخيب انا موقن بانك يا رب القائل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر النهاردة عبادة من أحلى العبادات على قلب المؤمن عبادة بتخلصه من أشد الأدواء من أخطر الآفات اللي النهاردة ابتلي بيها المسلمين في هذا الزمان النهاردة الناس من كتر المشاكل من كتر الفساد من كتر الآفات من كتر ما بيعانوا معاناة الحياة وضغوط الحياة ملوا ويأسوا وقنطوا من كتر المحاولات اللي ما بتنجحش من كتر ما تبت ورجعت من كتر ما عزمت وما عملتش من كتر ما قلت وما نفذتش أنا تعبت من نفسي انا يئست انا حقيقي نفسي ابقى اكون كويس بس اعمل ايه الابواب قدامي مغلقة الابواب قدامي لا تفتح انا كل ما احاول اطرق على باب واقف على الباب واخبط على الباب الاقي في النهاية النتيجة واحدة برضو بيرجع لنفس الافات ونفس المشاكل يا شيخ انا زهقت من نفسي ده لسان حال كتير قوي من الناس وغالب الناس النهاردة وانا اقول لك الدواء في عبودية النهاردة الدواء في عبودية الرجاء والامل الدواء في عبودية حسن الظن بالله تبارك وتعالى ايوه لازم نحسن الظن بيه ايوه ملهاش حل الا ان ليها رب أيوة ليس لها من دون الله كاشفة أيوة لا ينبغي لنا بحال إلا أن ننطرح على باب الله إلا أن نذل بين يدي الله ونفتقر إليه ونقول يا رب أنا عملت ذنوب كتير قوي وبعدت عنك كتير قوي وحاولت ان اعيش حياتي بطريقتي وللأسف عايش الضن عايش المرار في البعاد عنك بس لا انا عارف ارجع لك ولا انا عارف اعيش الحياة زي ما الناس اللي حواليا عايشين يا رب ظني فيك انك يا رب تاخد بايديا انك يا رب هتعيني وهتبقى خير العون ليه وحتم الدني برحمة من عندك يا رب ظني فيك لا يخيب ظني فيك انك تغفر لي ظني فيك انك ترحمني ظني فيك انك تعفو عني يا رب انت العفو تحب العفو فاعف عني يا رب ألست القائل لو أتيتني بقراب الأرض ملء الأرض بعدد رمال الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة يا رب أنا أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت يا رب فإن كان عندي شيء من الإيمان شيء من التوحيد لك يا رحمن وأنت لا تخلف الميعاد فرجائي وظني فيك أن ألقاك وقد غفرت لي كل ذنبي يا رب ألست القائل لو أتيتني بملء الأرض ملء ملء السماء ذنوب وخطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا رب ماليش غيرك يا رب أنا فقير بين يديك وظني فيك يا رب أن تغفر وأن ترحم وأن تعفو اغفر لمن لا يغفر له إلا أنت ارحم من لا رحم له سواك ولا يتوب عليه إلا أنت ومن يغفر الذنوب إلا الله يا رب هذا ظني فيك يا رب فلا تخيب في فلا تخيب فيك رجائي يا رب هي دي عبودية حسن الظن في الله حسن الرجاء في الله هي دي العبودية اللي تخلي الواحد مننا ما يصابش بالأمراض النفسية تسمعوا عن فلان وفلان والنسبة بقت رهيبة في الانتحار فلان تعب من الحياة شنق نفسه وعمل لعبة الموت عارفين لعبة الموت بيلعبوا لعبة كده يخنق بيها نفسه ويشفق بيها نفسه تعب من الحياة فلان مش قادر يعيش راح معلق نفسه على كوبري قصر النيل ومات منتحر كل ده ليه لان المعنى ده العبودية دي راحت منه والعبودية دي هي اللي بتعيشنا لنا رب مهما كانت ذنوبنا مهما كانت أحوالنا مهما كنا لنا رب يغفر ويعفو عن كثير شوفوا كلام السلف في المعنى ده حسن الظن وحسن الرجاء في الله قال سفيان الثوري في قول الله عن إبليس إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا عارفين إبليس ملوش علينا ولاية فسفيان الثوري علق على الآية دي وقال إيه قال ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر هو ممكن يغوينا لكن مش بإيديه الغفران اللي بإيده الغفران هو رب العالمين فقط الراجل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا إلا عمله أنا راجل فاجر عملت كل حاجة أنا راجل أذنبت ذنوب صعبة أوي أنا عملت كل شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل هل لمثل هذا من توبة قال هل أسلمت أنت مسلم قال له أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعله فيجعلهن الله لك كلهن خيرات يبدل ربنا السيئات حسنات قال الرجل وغدراتي وفجراتي ده أنا عملت عمايل قبيحة قوي ده أنا عملت مشاكل تقيلة وغدراتي وفجراتي فقال نعم وغدراتك وفجراتك فخرج الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهو يكبر ويهلل لا إله إلا الله والله أكبر قال محمد ابن المنكدر بينما أنا ذات ليلة أصلي إذ قلت لو علمت أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأرضاها لفعلته الراجل محمد بن كاد اللي اتكلمنا عليه في حلقة البر اللي كان بيحط خده كده الأم ويقول لها دوسي على خدي بيقول أنا قاعد بصلي بعدين قاعد أقول يا رب عايز أتقطع ليك عايز أشقى ليك عايز أظهر لك ضعفي عايز عرقي يبقى رسالة رسالة حب ليك يا رب أكتر عمل أجهد نفسي فيه لترضى يا رب فغلبتني عيناي فأتاني في المنام قائل فقيل لي إنك تريد أمرا لا يكون إن الله يحب أن يغفر هو بيقول أنا عايز أعمل حاجة أنا أبقى زي المعصومين أقعد طول الوقت بصلي طول الوقت صايم طول الوقت ذاكر طول الوقت على طاعتك يا رب فقيل له ربنا بيحب يغفر لازم تعمل غلط لازم تقصر لازم عملك يبقى فيه شوائب علشان تقعد كده واقف بضعفك واستكانتك وذلك وبكائك فتبلغ قال الله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه كتب على نفسه الرحمة قضى أن يرحم قضى أن تكون رحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم حسن الظن وحسن الرجاء والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم والحديث صحيح مسلم وعن عون بن عبد الله في قول الله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم قال إني لأرجو ألا يعيدكم الله إليها بعد أن أنقذكم منها هذا ظننا في الله ظننا في الله سبحانه وتعالى أن لا يعيدنا كان أبو عثمان النهدي يقول إنما جعلت الرحمة لأجل الذنوب وقال بعضهم ما رأيت أحدا أعظم رجاء لأهل الإسلام من ابن عون عبد الله بن عون أحد سادات السلف لقد ذكر له الحجاج رأس الظلم وأنا شاهد فقيل إنهم يزعمون أنك تستغفر للحجاج فقال ما لي لا أستغفر للحجاج من بين الناس وما بيني وبينه وما كنت أبالي أن أستغفر له الساعة فقال له معاذ وكان إذا ذكر عنده الرجل بعيب قال إن الله تعالى رحيم أيوة استغفر له وادعوا له بالهداية ولم لا رحمة في القلوب وعن معاوية بن قرة قال ما يسرني بهذه الآية الدنيا وما فيها تتصوروا إيه آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا والله قال قول الله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين قال ألا ترى أنه ليس فيهم خير يا عم الحمد لله بنصلي يا عم الحمد لله إن شاء الله نكون من أهل الصلاة والزكاة ونكون من أهل الإيمان باليوم الآخر إحنا مش دول ليه ما تفهمهاش كده ليه دايما شايفها بش بعين معكوسة ليه دايما بتشوفها من الوجه الآخر ليه ما يكونش ظنك في الله ما يكونش سبب في غرورك يكون سبب في حبك لربك وهذا عون ابن عبد الله يقول إن من أغر الغرة انتظار تمام الأماني وأنت أيها العبد مقيب على المعاصي عون ده اللي كان من أكتر الناس رجاء هو نفسه اللي كان بيقول اوعى تبقى مغرور ان انت تبقى قاعد بتعمل معاصي وتقول ربنا سيغفر لي انما دايما تقول انا بعمل ذنب ونفسي اتوب ويا رب يتوب عليا بس لسه ضعيف يا رب قويني يا رب مدني بالحول والقوة عشان ما اعملش الذنب ده تاني يا جماعة الأمان عند الرحيم الرحمن الله سمى نفسه المؤمن ليؤمننا من العذاب الله هو الكريم الجواد الأكرم وجوده سبحانه وتعالى لا يحد يده سحاء الليل والنهار ازاي ابقى حسن الظن بالله ايه الروشته العمليه دايما فكر نفسك بمعاني الرجاء دايما فكر نفسك باوصاف ربنا اوصاف الجمال هو العفو هو الغفور هو الحليم هو التواب ذكر نفسك بالمعاني دي واوعى الشيطان ييأسك ابدا قل له اخسأ يا لعين انا اريد رب العالمين وربي لن يضيعني بس اوعى تكون من جواك بتلعب اوعى تخادع ربنا لانه من يخادع الله يخدع يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله انما انا بكلم واحد غلبان نفسه يتوب ومش عارف يتوب نفسه يبقى كويس ومش عارف يبقى كويس انا بقول لده افتكر المعاني دي واوعى الشيطان ييأسك يمكن شكلك دلوقتي من اهل النار لكن ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها اوعى تيأس اوعى تقنط ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون اوعى تيأس انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون وتعلم المعنى ده كويس اوعى الشيطان يأسك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات أحسن الظن قال سفيان الثوري في قول الله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال أي لا تمت إلا وأنت حسن الظن في الله تبارك وتعالى ووقف الحسن رحمه الله على قبر وكيل اللهم ارحم وكيع فإن رحمتك لن تعجز عن وكيع خلونا نقول المعنى ده اللهم ارحم هانئ فإن رحمتك لن تعجز عن هانئ ولن تحجز تعجز عن محمد ولا عن عبد الله ولا عن عائشة ولا عن فلانة وفلانة رب رب لن تعجز عن أحد اللهم ارحمنا فإن رحمتك تبلغنا ولا تعجز عنا أحسن الظن وتذاكر هذه المعاني وعليك دائما أبدا أن تكثر من أن تذكر النفس الأمر الأمر الثاني عليك دائما أن تكون لك رجاء عند الله عز وجل وتذكر نفسك بهذا المشهد إبليس كما ذكر في الحلي عن, مك... عن مكحول أنه كانت امرأة يقال لها الفارعة بنت المستورد قائمة تتعبد فإذا هي بإبليس ساجدا على صفا يسيل دمعه على خديه فقالت له يا إبليس ما يغني عنك طول السجود بتعمل كده ليه فقال أيتها المرأة الصالحة بنت الشيخ الصالح أرجو إذا أبر بي قسمه أن يخرجني من النار إبليس يرجو على أنه من المبعدين ومن الملعونين إلا أنه رحمة الله عز وجل في صفة الصفوة أن يوسف بن الحسين رؤي في المنام فقيل ما فعل الله بك قال غفر لي ورحمني فقيل بماذا غفر لك بإيه ورحمك بإيه فقال بكلمة أو كلمات كنت أقولها عند الموت اللهم إني نصحت الناس قولا وخنت نفسي فعلا فهب خيانة فعلي لنصح قولي آه والله اللهم إني نصحت الناس قولا والكلمة دي نحن أحق بها من أي أحد الكلمة دي الواحد يقولها لنفسه مش بيقولها لكم اللهم إني نصحت الناس قولا وخنتك فعلا فهب خيانة فعلي لصدق قولي يا رب أنا أحسن الظن بيك يا رب أنا ظني فيك لا يخيب يا رب لن ييأسني الشيطان مهما كان فما زلت حسن الظن بك وقال عمار ابن سيف رأيت الحسن بن صالح في منامي بعد الموت فقلت له لقد كنت متمنيا للقائك فماذا عندك أخبرنا قال له أنا كان نفسي أشوفك حصل لك إيه إيه أخبارك إيه أخبار الآخرة قال لم أرى شيئا مثل حسن الظن في الله وأنا أسألكم فما ظنكم برب العالمين ما ظنك في الله علامة حسن الظن حسن العمل لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل لو حسن الظن في الله وإن شاء الله ربنا هيغفر لك هتبقى عايز تعمل كل أسباب المغفرة لو عارف إن ربنا تواب وعندك حسن ظن في ان ربنا هيتوب عليك هتجري دلوقتي وتعمل اعمال التوبه من ندم واقلاع عن الذنب واستحداث حسنات جديده واذا عملت سيئه فاعمل بجنبها حسنه السر بالسر والعلن بالعلن هتبقى عايز تعمل شيء تبلغ به عند ربنا سبحانه وتعالى لو انك تعرف ان ربنا بيعفو عن كثير وان ربنا العفو يحب العفو وحسن الظن في عفو الرحمن هتبقى عايز تعمل أي شيء تستعفي به هي دي وصيتي ليكم في عبودية النهاردة لأنها أعظم الأعمال أعظم أعمال القلوب حسن الظن وحسن الرجاء في الله تبارك وتعالى يا رب يا رب لا نموت إلا ونحن نحسن الظن فيك يا رب يا رب تقبلها منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب لا يكن حظي لساني منك يا رب اللهم إني نصحت الناس بكلامي وخنتك بفعالي فهب خيانة فعلي لصدق نصحي فستذكرون ما قلت لكم وأفوض الأمر إلى ذي الأمر إلى ولي الأمر الله ربي سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك وإنه القادر على اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا سامع الدعوات جئنا عند بابك نعبدك لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك إنا جميعا